بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية إذا لقيت قلبك دايما يكلمك عن ربنا يبقى ده اتولد خلاص اتولد هو ده القلب الصحابي كان بيشتكي من ايه يا جماعة حنظلة اللي قال نافق حنظلة كان بيشتكي من ايه قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا نافق حنظلة الراجل كان بيشتكي ان هو وهو بيلاعب ولاده عايز يبقى في الجنة برضه شايف الجنة عايز هو بيشتغل في الغيط يبقى برضه شايف الجنة فالرسول قال له ساعة وساعة لو كنتم على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات وده حصل لبعض الصحابة عمران بن حصين لما أصيب بالبواسير أو النصور وبعدين اكتوى فقعد يبكي بتبكي ليه قال لهم لقد كنت أسمع تسليم الملائكة علي وأنا في سريري فلما اكتويت لم أعد أسمع فقد نهانا رسول الله عن الكي غلطة في السنة ضيعت منه تسليم الملائكة الثاني اللي كان بيقرأ في مربده أبو يحيى وكان بيقرأ سورة الكهف وشاب بعينيه الملائكة نزلت وسيد بن حضير رضي الله عنه أبو يحيى قال يا رسول الله كنت أقرأ بالأمس ليلة الجمعة سورة الكهف فسمعت جلبة فقمت فنظرت فوجدت الفرس وكأن كوكبة نزلت من السماء فدخلت فقرأت فازدادت جلبة الفرس فخشيت على يحيى وقد كان ينام في مربد الفرس قال لو استمررت تقرأ لأصبحت الملائكة يراها الناس عيانا هذه الملائكة تنزلت لقراءتك القرآن هي دي حال الصحابة عشان بعض الناس اللي بيقول ساعة وساعة مفكر انها ساعة يعصي ربنا وساعة يسمع قرآن تهريج فهم احرج لا ده مش مفروض من الكلام في ساعة وساعة ان ساعة شايف الجنة والنار والساعة الثانية مشغول بمصالحه فغاب عنه رؤية الجنة والنار للحظات ومفتقدها وبيعيط ويقول نافق حنظلة هم دول الصحابة هي دي الرجالة يبقى قلب جنين في بطن الشهوات وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء هو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات كلما أراد أن يخرج اشتد جذبه وتعويقه هو أنس برؤية أشعة الهداية وأراد الوصول إلى الله وأحب ذلك ولكن النفس داعية لتعويقه عن الخروج فهو يخرج ساعة ويدخل ساعة ينتظر الولادة اللهم ارزق قلوبنا ولادة والقلب الثالث قلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية وأنس بتوحيد الله عز وجل فقرت به عيون وقلوب نسأل الله أن يقر عيوننا برضاه وقلوبنا بحبه ورضوانه قلب اتولد بقى وخرج وعايش إذا قلنا أن أحسننا حالا قلبه في البرزخ وإلا فالقلب جنين في بطن الشهوات فكيف تولد قلوبنا يقول ابن القيم لا بد من ولادة القلب ولادة حقيقية يبقى لازم ولادة ايه مش معنوية حقيقية فكما ولد جسمك من بطن امك حقيقة فلا بد ان يولد قلبك حقيقة كيف قال كما كنت في بطن امك في ظلمات ثلاث فخرجت بارزا الى هذه الدنيا فكذلك قلبك في ظلمات ثلاث ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى فلا بد أن يخرج من هذه الظلمات الثلاث بارزا إلى الحياة الآخرة لازم يخرج قلنا أن شرط حصول الولادة دي التصديق كيف يولد من لم يصدق وقلت ان آفة الناس في زماننا مش انهم ما بيعملوش الآفة انهم مش مصدقين يعني لما اجي اقول لك ان الصحابي قرا القران فنزلت الملائكه المشكله مش ان انت لما بتقرا ما بتنزلش ملائكه المشكله ان انت اه مش مصدق مش متصور المساله بصوره اوضح لما اقول لك ان سيدنا عثمان ختم القران في ركعه مش في ليله في ركعه وقف صلى ركعه الله اكبر ركعه الوتر في الكعبه قرا القران كله ال 30 جزء من الحمد للناس المشكلة مش انك انت ما عملتهاش وما بتعملهاش المشكلة مش انك هتقدر ولا مش هتقدر المشكلة انك انت مش متصور لسه اول امس مش كده كان اول امس اه الولد بيقول لي طب هو الجزء ياخد قد ايه ياخد نص ساعة يبقى عايزين 15 ساعة والليل ما فيش 15 ساعة تقول يا ابني اصل انا ما بحسبهاش الجزء ياخد قد ايه دي الناس اللي ايه اللي بتحسب بالورقه والقلم لكن بركه ربنا ما ينفعش معاها حسابات هي دي المشكله انه مش مصدق لما بقول له ان سيدنا ابو هريره كان بيسبح في اليوم 13000 مره سيدنا ابو هريره بيقول كده اني لو سبح في اليوم 13000 مره على قدر ديتي المشكله انه ايه مش مصدق 13000 مره ويصلي الصلوات الخمس ويقرا خمس اجزاء قران كل يوم ويصلي 100 ركعه وقيام ليل وعنده زوجه واولاد وامه وبعدين كان امير على بلد من البلاد وبعدين كان بيشتغل عشان يجيب رزقه شايل على ظهره الحطب وماشي في السوق وسعه للامير وسعه للامير طب يعملهم دول ازاي هي دي مشكلتنا ان احنا مش متصورين للاسف الشديد مش متصورين نتيجه ان احنا عايشين حياه ماديه كل حاجة بنلمسها بإيدينا عايزين نحسبها بدماغنا ونعملها بشطارتنا ومهارتنا عايزين إياك نعبد من غير من غير إياك نستعين هي دي المأساة ناسيين إن في حاجة فوق الموازين والمقاسات والأفكار والتدابير اسمها الله ده موضوع مختلف تماما تماما ولذلك بقول لك انك لازم تعمل عشان تفهم مش تفهم عشان تعمل بقى انت لازم ايه اه تعمل اشتغل عشان تفهم عشان تدوق عشان تتظبط لكن من غير ما تعمل وقاعد تفكر وتحسبها اه الجزء بياخد نص ساعه ثمان صفحات يبقى الصفحه بتاخد مش عارف ايه مع ربنا ما تنفعش حسابات كانوا بيقولوا لنا ايام الحج وكنا نروح نقف على الباب مستنيين التاشيره جت لا لسه التاشيره جت لا لسه يا ابني اصل دي مش للحسابين دي للموعودين كانوا بيقولوا لنا كده ها فهي كده مش للحسابين دي ارزاق اللهم وسع من الخير رزقنا اه دي ارزاق تلاقي نفسك يوم شغال شغال شغال انا مش عارف قلت لكم المره اللي فاتت بتاع النفس جبل وعر ولا ما قلتهاش لكن هي اول حاجه هنتخلص منها النفس صليت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم نرجع تاني نقول ان اول شرط لكي يولد القلب التصديق الايه انك تبقى مصدق ان فعلا ممكن يتولد لك قلب جديد مصدق هنبدأ نحاول معاك مش مصدق ما ينفعش مش هتنفع معاك محاولات لازم هي تولد لك قلب جديد وانا قلت لك من القرآن ومن السنة الأدلة على مسألة ولادة القلب ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم قراءة أبوي أب لهم أبوة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين التي تفرع منها أن أزواجه أمهاتهم حتى لو كانت دي مش موجودة بلاش القراءة الشاذة دي وأزواجه أمهاتهم يبقى الرسول أبوهم أبوهم منين من هذه إنه سبب الولادة دي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ايه عملية الاخراج دي هي الولادة الاخراج دي هي الولادة الحقيقية لازم تعرف ان قلبك هيتولد ولادة حقيقية التصديق ازاي بقى يتولد لازم يخرج من النفس والطبع والهوى طب ازاي يخرج من النفس قلنا بخمس حاجات اولها عدم رؤية النفس انك تبقى مش شايف نفسك اصل في واحد بيقولوا شايف نفسه شوية وفي واحد مش شايف له نفس كانت خطبة الجمعة اللي فاتت بنتكلم عن الكبر اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وكان مدخل الخطبة هل تخشى أن تكون من أهل النار ها مش باين حتى جاوب مواثق من نفسه هل تخشى أن تكون من أهل النار قلت ممكن واحد يقول لي طب وأهل النار ليه يا عم الشيخ أنا راجل مسلم وبصلي وبصوم وحاجج بيت ربنا والحمد لله لا بزني ولا بسرق ولا عمري شربت خمر نار ليه يعني وانا هقول لك حديث واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كفر تضمن لي ان مفيش في قلبك مثقال ذرة من كفر تضمنها دي يعني عمرك ما بصيت لواحد كده روح يا ابني روح انت مين انت ما حصلتش ولا مرة في حياتك ان حد يكلمك طب روح شوف شو وشك تاني ما حصلتش عمرها مين يضمن مننا ان مفيش في قلبه كبر والاخر ازاي تضمن الجنه بقى بالكبر ده ارجو انكم ان شاء الله تسمعوا الخطبه لكن ال- مش عايز اعيدها تاني يعني لكن انا خايف لما تسمعوهاش بس اقول ان عارف الحديث ده عمل ايه في عبد الله بن عمر التقى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على الصفا فتحدثا ساعة ثم مشى عبد الله بن عمرو بن العاص وجلس ابن عمر يبكي حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الأرض من تحته فقال له رجل ما لك قال لقد أخبرني ابن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في جهنم شوف خلت سيدنا عبد الله بن عمر يعمل ايه مع ان الراجل كان متواضع جدا جدا جدا لأبعد حد قلت لكن هو فين مثلا من تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للصحابة لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت بمنتهى البساطة والتواضع قال ايه ولا أنت طب بالله عليك لو انت بتكلم مجموعة من الناس كده انت قريت يا ابني انت كام جزء النهاردة ورد عليا قال لي طب انت عم الشيخ انت قريت كام جزء النهاردة يبقى ايه قال لي الاسد صح اه انت مال اهلك انت صح لكن سيدنا النبي يقولوا له ولا انت يقول صلى الله عليه وسلم هو ده اللي مش شايف نفسه وصلت بقى هي دي لو كان شايف نفسه كان قال له اه انا يا ابني رسول الله انت حاجة وانا حاجة انا حبيب الله انا انا انا خليل الله يا ابن انا يوحى الي انت تسكت خالص اقول لكم لن يدخل احدكم الجنة عمله احدكم انتوا اه لكن انا ايه ولا انت دي صح كده لكن سيدنا النبي ما كانش ايه ها ما كانش شايف نفسه لا شوف ده بيقول لعائشة موقف أعجب الواحد لما بيلاقي المواقف دي بيقول لعائشة أو جاءك شيطانك قالت أو معي شيطان قال نعم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن قالت حتى أنت قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم حتى أنت قال إيه حتى أنا بالله عليك لو مراتك وقالت لك حتى أنت تقول لها إيه إيه الأدب دي أقول لك عندك شيطان تقول لي وأنت كمان أنا يا بنتي ما حدش يقول لي كده صح ولا لأ والآخر تقول لي إنك ناوي تدخل الجنة يا عم ارحم نفسك جنة ايه وانت مليان كبر ده انت الكبر مجسد انت لو شفت نفسك وانت قاعد على المكتب وواحد عامل داخل بورقة عشان يطلب منك حاجة انت لو شفت نفسك وانت بتركب العربية بتقفل الباب ازاي انت لو شفت نفسك آه يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب هتلاقينا مليانين كبر شايفين نفسنا قوي انت لو شفت نفسك وانت واقف قدام المرايه بتلبس بتضع اللمسات الاخيره قبل ما تخرج تعرف قد ايه فيك عجب وكبر وغرور شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجته تقول له حتى انت بمنتهى البساطه يقول حتى أنا. لانه مش شايف نفسه مش شايف نفسه صلى الله عليه وسلم فعلا دي الحقيقة اللي واضحة من كل كلام النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو شايف نفسه انه رسول الله وخليل الله وحبيب الله وسيد ولد ادم وبيده لواء الحمد ادم فالنبيون كلهم خلفه وان له الشفاعة الكبرى وانه لو شايف دي ما كانش حد يعرف يكلمه لكن ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف نفسه نهائي فأول سبيل عشان تتخلص من نفسك ألا ترى لك نفسا انت مين هو ده الموضوع ازاي طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انا كنتش حاطط في دماغي موضوع ازاي دي ازاي الواحد ما يشوفش نفسه لكن انا كنت عامل عناصر للي ما يشوفش نفسه يبقى شكله ايه اول حاجة عشان تتخلص من نفسك وما تشوفهاش الا ترى لنفسك ألا ترى لنفسك قيمة ولا مقاما ولا حالا ولا ترى في الخلق شرا منك هتبقى شايف زي ما قلت لك كده كان زمان في كوبري دائري في ميدان التحرير مش موجود دلوقتي بس كان الواحد يقف فوق كوبري ميدان التحرير ده ويبص الناس تحت بقى بعشرات الالاف ها كده فيقول ياه كل الناس دي أنظف مني يا رب استرني واغفر لي هي دي وقف جماعة من السلف بعرفات وكان زمان عرفة مفيش الخيام بقى اللي انت شايفها دي ولا الفخفخة فالأمم كلها واقفة فنظر إلى أخيه وقال له إن كنت تظن أن في الموقف شرا مني ومنك فبئس ما تظن ده مطرف ومصرف ابن عبد الله بن الشخير ودول كانوا أسياد التابعين أيوب السختياني نظر لأهل الموقف يوم عرفة وقال نعم القوم لولا أني فيهم نعم القوم لولا أنني فيهم والثالث قال ايه قال اللهم لا ترد القوم من أجلي قال يا رب أنا وحش اه فما تردهمش عشان أنا وحش اللهم لا ترد القوم لأجلي وقال سفيان إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف قال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه ده كلام الأكابر والكلام ده مش للنشر الكلام ده وقر في قلوبهم محمد بن واسع شاف ابنه ماشي فقال له تعالى يا ابني قال تعالى يا بني ما هذه المشية التي تمشيها ألا تدري أنني اشتريت أمك بمئتي درهم وأما أبوك فشر المسلمين قال له أنت ماشي كده ليه يا ابني أنت ابن مين ضمك كانت أمة شاريها ب 200 درهم وابوك أشر واحد في الدنيا هي دي ألا ترى لك نفسا شايف نفسك طب على ايه ببساطة شايف نفسك حليوة وجميل برضو بمنتهى البساطة شوية صداع يعملوا شلل نصفي يتلوي بقك وتتقفل عينك وخلصت الموضوع اللهم عافي كل مبتلى اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب يعني انت شايف اذا كانت من جهة الحلاوة هتجر ايدك ورجلك في منتهى البساطة سهلة طيب اذا كنت شايف فلوسك لا دي دي حريقة بسيطة تبوظ الموضوع خلصت الفلوس تسرق ورم سرطاني والعياذ بالله تصرف عليه 3 مليون وتستلف اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب طب مغرور بايه بالعلم لا لا لا بمنتهى البساطة شوية سخنية يعملوا حمى شوكية يبقى معتوه العلم شايف ايه شايف نفسك في ايه يعني ها حواليك ناس واصحاب وحبايب يعني بسيط تتهم وتترمي في السجن ظلما وعدوانا كل الناس تخاف تدافع عنك هيتكلم هيروح معاه وارد في بلدنا سهلة دي ايه كمان فرحان بايه قول لي انت معجب بايه يعني ادي الفلوس وادي الصحة وادي المال وادي العلم وادي الاصحاب وادي الدنيا فضلا عن كل ده سكتة قلبية وتموت ليا دكتور صديق جزاه الله خيرا يعني كان هو فوق منه دكتور كبير الدكتور الكبير ده يعني مثلا قول 49 سنة ماشي مع زوجته في العربية رايحين الساحل الشمالي حلوة الساحل الشمالي دي اه في ناس كتير بتروح الساحل الشمالي من دول وقف دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة مراته وولاده ايه في ايه لا مش عارف في ايه وقف ركن بالعربية ناوليني مية على ما بتجيب له ازازة مية كان مات الشاهد الظريف ان هو النهارده بيكلمني الراجل بس قعدنا نتعظ بقى من الموتة دي نتعظ من الموتة دي مات ازاي ورايح فين ونيته ايه وهيقول لربنا ايه اه يعني اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين يا رب كان راجل طيب احسبه راجل طيب مصلي يعني وطيب وخدوم بيخدم المسلمين الله يرحمه رحمة واسعة لكن مات إيه؟ ما تعرفش بقى الموتة دي بقى شكلها ايه ما تعرفش المهم ان النهارده بيتكلم في تليفونه ايه قال لي اصل تليفوني جات